القرآن اقرأ وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة الأنعام الوجه رقم 133 نفتح المصاحف من الآية كام يا شيخ من الآية 45 إلى الآية 52 من الآية 45 من سورة الأنعام إلى الآية 52 ومعانا باقي جزء أو سورة عم من الآية 31 إلى آخر السورة بإذن الله تعالى لمشاهدينا اللي مش هيشاركوا معانا في ورد اليوم من سورة الأنعام معي ومعكم ضيف عزيز علينا وهو الشيخ عادل محمد سعيد أهلا بيك شيخ عادل منور يا شيخ عادل الآن ولا إيه؟ لا تقلق ان شاء الله آه شيخ شيخ عادل دلوقتي صوته مش طالع لكن هنسمع دلوقتي قراءه طيبه جدا ربنا يحفظه ويبارك فيه هيقرا معانا ورد اليوم من سوره الانعام من الايه 45 الى الايه 52 فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله تعالى ثم نعلق بفضل الله تعالى على الاخطاء الشائعه في الايات خارج الاستوديو باذن الله فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يحشروا
أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين بارك الله فيك شغال بس انت قلقان شويه صح ليه يا شيخ أنا أقرأ قرآن طب ناخد اتصال دوت وبعد كده نعلق وبعد كده ناخد صلاة حضراتكم بإذن الله تعالى آه، أستاذ علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا شعلة مولانا الله يحفظك بارك الله فيك وفيكم الله بارك ممكن اقرا آه، من آه، سورة عم ولا لا من من سورة الأنعام طيب اتفضل حبيبي من أول وجه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أنت قراءتك جميلة أوي يا شيخ علي بس خد بالك من حاجة نعم
أي ألف مادية موقوف عليها لا تقطع فيها الصوت ما ماشي.
قولش فقطع دابر الذين ظلموا لا ظلموا ظلموا ما تنفع يعني لا تقطع الصوت ها فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مم.
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم مم.
وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به مم.
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون بارك الله فيك يا شيخ علي ادائك طيب جدا وقراءتك طيبه بارك الله فيك بس خد بالك بس من القوه اللي تقرا بيها هي القوه دي هي اللي بتاثر على ايه على الحروف نتكلم بقى عن الاخطاء وركزوا معايا ويا ريت لو معانا قلم رصاص نعلم في الهامش كده آه، وناخد بالنا من الاخطاء دي حتى لا نقع فيها فقطع دابرو برو تنفع دي مش عادل ديرو ديرو اه الباء مكسوره ما اقولش ب ب هي ايه ديرو ديرو يبقى لابد من تخليصها دي بكسر الباء وبعد كده انتقال للراء الايه المفخمه الذين ظلموا هنلاقي معظم الاخطاء في هذا الوجه آه الخطأ ال- يعني الأشهر من الأخطاء هو ال- عدم التخليص بين التفخيم والترقيق ظلموا ظلموا دي ظلموا الأمر محتاج مننا بس هي الشفتين ظلا ظلا ظلا لو ثبتت هيئة شفتين هجيب لام مغلظة قد كده وهي أصلا إيه مرققة ظلموا الآية اللي بعد كده هلاقي إيه إن أخذ هنلاقي بقى معظم الأخطاء هنلاقيها في تخليص مرقق بمفخم أو مفخم من إيه من مرقق ما قلتش أخذ الله أخذ الله آه عندي خ- همزة مرققة ضعيفة آ في القرآن كله خا آه الخاء مفخمة في القرآن كله لكن لما تكون كمان مفتوحة بتبقى في أعلى مراتب التفخيم ذا ذا المرققة في القرآن كله طب لو فخمت الذال يا شيخ إيه اللي هيحصل هتقلب إلى ظاء أخض ما تنفع خالص ده احنا مش بنعرف نجيب الظاء أصلا فليه نخلي الذال ظاء يعني كتير من الناس بيقع في عدم تمكين لمخرج الظاء فيقول ايه ظلموا هي ظلموا يبقى ناخد بالنا لما تيجي الظاء تبقى ظاء والذال ذال والتشابه بينهم يخلي الامر ايه من السهل ابدال الحرف هنلاقي الضاء ابدالها بذال سهل والذال ابدالها بضاء سهل الطاء ابدالها بتاء سهل والتاء ابدالها بطاء سهل الضاد ابدالها بدال سهل والدال ابدالها بضاد سهل القاف والكاف الصاد والسين في حروف كده من المفخم والمرقق فيهم تشابه في الصوت لكن في فرق بينهم كبير قوي قوي في المخرج وفي النطق يبقى مهم قوي ايه ان احنا نمكن للمخارج طيب ايه تاني وأبصاركم ما هي هي نفس الحكاية أب أب إيه أب دي أب أبصاركم آه كده ماشي لكن أب ما تنفع وختم يا لا إله إلا الله هي ختم يا شيخ عادل وختم وختم وما ينفعش أقول وختم يقول لك إيه وختم ما تنفع وختم وختم أخلص الخاء من الواو المرققة والتاء المرققة بهاء الشفتين وختم تمام آه إيه تاني من الأخطاء نصرف يا ليلة بيضة نصرف الراء مشددة بالكسر بس جه قبليها صاد فصبغت بصبغة التفخيم لا نصري صح الراء المشددة على طول في القرآن المشددة بكسر ترقق مش بيقولوا خدوا فلان تحري ولا تحري خدوه ايه تحري.
ربنا يسترها وياكم ان شاء الله تحري صح اه مش تحري يبقى هنا ايه نصري مش نصري يبقى لا نفخم الايه الراء ليه عشان جاب لها صد ماليش دعوه بالصد خالص نصرف نصرف اه وخلص نفسي يصدفون ما تنفع لسه بقول الدال ما تبقاش ضاد والضاد ما تبقاش دال يصدف يصدفون التخليص سهل جدا لو سيبنا نفسنا لطبيعة البشر في الكلام هنخلص الحروف بشكل سهل لكن احنا بنتعامل مع القرآن بعنف بنتعامل مع القرآن بتكلف زائد والأمر مش محتاج مننا كل ده الآية اللي بعد كده هنلاقي فيها ايه اه خدوا بالكم بقى من كلمة بغتة تمام انا هقولها هقول الاخطاء بتاعتها بغتة بغتة بغتة دي اخطاء كلها آه الله ده الاخيره دي سمعنا صوت الغين وخلصنا الباء اه خدوا بالكم الغين رخوه لكن رخوتها ما تمشيش قوي كده ما ينفعش اقول بغتة و- وانا ماشي كده زي ما انا عايز لا ده ليها زمن معين بزمن فطره بغتة بس طلعت معايا الغين لكن في بعض الناس بقى بيبداها كمان الخطأ ال- ال- الرابع بغتة خاء ايوه احسنت ابدلها بخاء ليش عادل ابدلها بخاء لانه غير في صفاتها الغين والخاء يخرجون من مخرج واحد صفاتهم واحده الا صفه واحده بس الغين ما فيهاش نفس والخاء فيها نفس طب مشينا نفس في الغين تبقى ايه خاء على طول منعنا النفس عن الخاء تنقلب الى غين فنحذر من هذا بالله عليكم يبقى ايه بغتة مش بغتة ولا بغتة ولا بغتة ما تنفع كل دي اخطاء آه، آه، نحذر او نحذر منها باذن الله تعالى وما نرسل المرسلين خدوا بالكم وما نور الراء هنا ساكنه بعد ضم تفخم على طول عندنا عند الامام ايه حفص نور المر هنا برضو ايه بعد ضم ساكنة بعد ضم يبقى ايه ما اقولش كده وما نرسل المرسلين في ناس بتعمل كده ولا تحس إن عنده رعشه تحس انه بيرتجف لا ده مش قران ولا ولا ولا نسمعها كده وما آه هي ايه وما اسمعوا كده دي بقى وما نرسل المرسلين بتعمل ايه يا شيخ نر ما تنفع دي في القرآن يبقى التكرار لا تكرار في ال- في الراء لو قلنا فيه تكرار في الراء يبقى احنا كده بنثبت راءات زائدة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وده هيبقى فيه مشاكل كتير في عد الحروف لان انت حضرتك حدد لي كده نور قول لي الراءات دي كام راء و- وعجبت جدا لما يعني سمعت أحد المشايخ يقول الراء المخففة تكرر ونسمع راء واحدة والراء المشددة تكرر ونسمع راءان ونسمع راءان طب دلوقتي ما احنا عملنا ايه جديد ما هي الراء واحدة مخففة هي راء واحدة والمشددة ايه براءين يبقى انا كده ما عنديش جديد يبقى ما فيش تكرار فين التكرار جه منين الا لو قلت بقى الراء المخففة تبقى اتنين والمشددة تلاتة كده يبقى احنا زودنا راء هنا وراء هنا طبعا الكلام دوت لا اصل له وده في كلام فيه طبعا ان شاء الله آه، في برنامج احكام تجويد خدوا بالكم بقى من حاجه وده خطأ منتشر جدا طبعا واصلح ما تنفعش ها آه، انت مركز معايا يا شيخ عادل مركز.
عشان انا هسمع منك اخطاء غير الاخطاء اللي بقول عليها دي خالص بص، بس- طيب ركز معايا اسمعوا كده ولا هم يحزنون ايه ولا هم دي هي ولا هم يحزنون ولا ولا هم يحزنون قولوا لي طيب بس اه صح كده نقولها ايه ولا هم لو قلت ولا هم خليت ولا وهم كلمة واحدة اسمها ولاهم فلاهم آه مثلا ايه ده كتير الامثله كتير جدا جدا في ايه في في في, في هذا الباب اللي هو ايه باب اللهجه ان انا اتي بلهجه أفص ما افصلش بين الكلمتين فاتي ايه اتي آه، بكلمه واحده خدوا بالكم ده مهم جدا احنا النهارده كنا بنتكلم من قواعد رسم المصحف القطع والوصل او المقطوع والموصول وقلنا ان حتى في المقطوع والموصول في الرسم بيختلف النطق اما اقول كلما وده المثال اللي كان بتاعنا النهارده غير كلما يبقى افصل بينهما فما بالك بقى لما يكون هما مفصولين اصلا وانا اوصلهم ولاهم فلاهم يبقى ناخد بالنا بالله عليكم والذين كذبوا ياتينا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون طب ليه ليفسقون دي يفسقون خلص السين بالراحه من القاف المفخمه خدوا بالكم من حاجة تانية وده بقى حاليا منتشر جدا قل لا أقول لكم وعندنا أقول لكم وعندنا قل هل يستوي عندنا بقى قول كتير قوي إيه في الآيات اللي جاية بعد كده خدوا بالكم من حاجة القاف المضمومة ده تحذير والله مش بحذركم لا ده أنا بحذر من الخطأ صلوا على النبي الأول بقى كتير ما صلناش على النبي القاف المضمومة أسهل منها خروجا الكاف المضموم أنا قلت التوجيه ده قبل كده لكن بأكد عليه هنا اسمعوا كده قل لا أقول لكم أقول إيه ما ي... ما ينفع خالص نقول كده ينفع قل لا يستوي قل ما تنفع قل يا أيها الكافرون ده كل دي من الأكل من الأكل وقل من القول احذر يا أخي ربنا يحفظك ويبارك في عمرك آه، ابدال القاف في هذا الموضع في بعض المواضع في القرآن في يعني في في في ابدال القاف المضمومة بكاف مضمومة في بعض المواضع في القرآن يغير معناه من القول إلى الأكل أنا ما أقصدش والله يا شيخ أخد بالك احنا بنعرفك اهو ما أنت ما تقصدش لكن مهم إنك تعرف الخطأ عشان ما تقعش فيه وتقول لي أنا عايز حسنات الحرف بحسن وحسن عشر أمثالها وأنا عمال أبدل حروف وأغير معاني في القرآن لا ما ينفع لابد ان احنا نتعلم والاصل اننا ايه نتعلم طيب نكمل آه، طبعا قول كلها آه، قل هل يستوي اه خدوا بالكم ولا اقول لكم اني ملك ايه ملك دي تنفع دي يا شيخ عادل ما ينفعش اني ملك طب ناخد اتصال وبعدين نكمل ان شاء الله ايات السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ازيك يا ايات الحمد لله اخبارك ايه ايه كويسه ولا كويسه الحمد لله طب الحمد لله ممكن ممكن اقرا و- واخويا محمد يقرا ورايا اه طبعا ان أصل شاء الله هو مش بي- مش بيعرف يقرا مش بيعرف يقرا مش بيعرف يتكلم هو هيقول له كل الله احد طيب ما هو انت تساعديه بقى يا ايات تحفظيه ما ما انا حفظت كل الله احد طيب خلاص نشوف كده تعليمك ليه بقى اتفضلي ماشي هقرا ودي النهارده طيب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت إيه؟ النزعات
انا مش عارف انت فين يا ايات انت في نازعات
أي طيب كملي طيب اتفضلي والنزعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا
فالمدبرات فالمرب- فالمدبرات أمرا مم.
يوم
الراجفه الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ
واجفه بينقطع الاتصال طب تعود عيد الاتصال بينا تاني مره ثانيه معانا الاستاذه اسماء من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ وفيكم الله وبارك استاذ اسماء بعد إذنك ليا طلب عند حضرتك اتفضلي كنت عايزة برضه أكمل حلقات متخصصة في علم المتشابه في القرآن الكريم ده هيبقى معانا في علم في في احكام التجويد ان شاء الله أنا كنت عايزة في أحكام التجويد زي الرسم العثماني كده.
فان شاء الله باذن الله تعالى ده هيبقى موجود باذن الله تعالى ان شاء الله جزاك ابشري ان الله شاء الله خير.
لكن في جزاك الله.
ترتيب في ترتيب ان شاء الله الابواب بتاعتنا ان شاء الله جزاكم الله خيرا خير جزاكم ان شاء الله أقرأ من أول آية كده إن شاء الله آه، اتفضلي بقى من آه، قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته ماشي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ده احنا لسه بنحذر يا استاذه اسماء نعم.
ولا هم لا ولا هم دي لهجه ها، حاضر ولا هم يحزنون تمام والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بارك الله فيكي بارك الله فيك يا أستاذ أسماء طيب نك... طيب ناخد الأستاذة حنين السلام عليكم حنين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالذوق ليه ازيك يا حنين ازيك يا شيخ أشرف عاملة ايه كويسة ولا كويسة كويسة طيب هتسمعينا ايه يا حنين ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هتسمعينا ايه إيه هقول لك قل أعوذ برب الناس طيب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بارك الله فيك يا حنين ه- هقول لك ماشي قولي نشيد محمد مدينة أمه أمينة أبوه عبد الله مات مرأة جد اللي رباه أبو طالب عمه كان بيدافع عنه ستنا حليمة مرضعة مدينة ولد في مكة هاجر على المدينة عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك يا حنين وفي والديك إن شاء الله ربنا يحفظك إن شاء الله مع الأستاذ كريم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا شيخ كريم الحمد لله لو, أه.
لو سمحت أقرأ قرآن وأقول آه، قصيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه اتفضل الصلاة والسلام.
ماشي اتفضل حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون مم.
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك مم.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بارك الله فيك يا كريم ها هتسمعنا القصيدة طيب آه نكمل بقى احنا وصلنا على فين كل هل يستوي قلنا خطأ نقول ايه قل مش كل قل خ- خدوا بالكم من الفرق قل غير كل قل غير كل آه آه البصير آه ايه البصير دي البصير البصير خلص الامر سهل الصدمه الصوره عندي مش قويه قوي عشان اعمل تكلف اقول بصير البصير تمام وطبعا ما قلتش البصير زي ما في ناس بتقف عليها بتفخيم الراء اي راء ساكنه بعد ياء ساكنه يعني راء ساكنه عند الوقف وقبلها ياء ساكنه على وزن بير احنا قلناها قبل كده ماشي نقف عليها بايه بالترقيق خبير بصير نذير بشير قدير كل دي ايه رؤات مرققه آه، افلا تتفكرون فكرون ليه كلها شراء انت مش معايا يا شيخ عادل ان معاك، ال- معاك.
الاخطاء ديت منتشره جدا التخليصات ديت والامر سهل جدا يبقى اقول ايه افلا تتفكرون تمام وما ينفعش اقول افلا تتفكرون افلا ما اجريش بالحركات لان عندي كل حركه ليها زمن كل حاجه في القران بحساب والله يعني انا بتكلم كمان يعني المعاني دي ليها حسابات تانية خالص انا بتكلم على ما يخص علم التجويد كل زمن عندي في القرآن كل حرف عندي في القرآن كل حركة عندي في القرآن كل حكم عندي في القرآن ليه زمن وليه أداء معين لابد من إيه من قراءة القرآن بهذا الإيه الأداء آه يخافون إيه يخافون دي يخافون يخافون يخافون يخافون حرك يا أخي الفك ده الشفتين دول اتحركوا وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه ابن الجزري قال كده من زمان قوي قال لك حرك هو ما كانش يعرف ان احنا هيبقى عندنا التيبسات دي كلها تلاقي الفك لازق الفك السفلي لازق الفك العلوي والشيخ بيقرا كده اعوذ بالله ليه يا عم يا عم فك يا عم فك وابتسم كده وخلي الامور تمشي ان شاء الله يعني. آه, اه لعلهم ايه يتقون دي مش طاقه خالص يتقون يتقون وما قلتش يتكون يتكون دي المعنى اتغير خالص شفتوا لسه بنتكلم على القاف المضموم يتكون غير يتقون يبقى بيان مخرج القاف ناخد بقى اخر ايه ان شاء الله ونبتدي نستقبل صلاه حضراتكم اه ولا تطرد ده خطا الخطا الثاني ولا تطرد الخطا الثاني عايزين خطا كمان ولا كفايه كده كفايه كده طب خلاص ازاي يا شيخ ولا تطرد تطرد تطرد اه اه الامر سهل الامر سهل جدا تطرد خلص يا اخي بالهيئه درب نفسك ما احنا بندرب نفسنا على حاجات كتير صح ولا ايه كل حاجه بندرب الا الا القران ليه ده هو ده اللي محتاج مننا تدريب عشان ناخد حسنات آه ناخد آه ايه تاني ولا تطرد الذين اه, آه فتطردهم برضه هي نفس القصة فتطردهم فتطردهم يبقى احنا الامر مننا محتاج ايه تخليص اكثر الاخطاء بتقابلنا في التخليص بين التفخيم والترقيق معنا اتصال استاذ محمود السلام عليكم السلام عليكم استاذ محمود الو السلام عليكم
الو يا شيخ محمود الحمد لله نقول السلام عليكم صح ولا ايه مش تحيه الاسلام السلام ها؟
مش تحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته القيامة ها القيامة
مش الاول تقول السلام عليكم ولا نزعل السلام بعض عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب سمعنا بقى
لا أقسم بيوم القيامة استعاذ أعوذ بالله الشيطان الرجيم والبسمله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة مم.
أيحسب الإنسان أن يت...
الليل ها؟ أن نجمع عظامه مم.
بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ليفجر؟
يسأل أيان يوم تكتب له القيامة ك- إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس وجمع وجمع الشمس جمع لا والقمر وجمع وجمع وجمع الشمس وجمع الشمس والقمر بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ محمود آه، معانا آه، الجميله دعاء السلام عليكم عليكم السلام انت فينك يا دعاء بقالنا كتير مش بنسمع صوتك بتصل بحاول اتصل كتير والاتصال مش بيجمع عليا هو غلطان انا قلت لك قبل كده هو غلطان الاتصال يعني ما ينفعش ما يجمعش معاكي زعلانة قوي مين انت زعلانه لا ما تزعليش يا دعاء ما تزعليش احنا هنكلم الاتصال
بس عشان تسلم بالجماعة احنا كمان زعلانين من الاتصال عشان مش بيجمع معاكي هتسمعينا ايه يا دعاء
بحبك في الله وانا كمان بحبك قوي يا دعاء
يا رب تسلم عيد الرسول اللهم صل وسلم وبارك وسلم جميعا ان شاء الله وحشتني قوي وانت كمان
مش تيجي عندي عشان تشوف عبد الرحمن عبد الله الرحمن مين عبد الرحمن أخويا اه طبعا نيجي نشوفه ان شاء الله ربنا يبارك فيه ان شاء الله ها
ربنا يحفظك امين يا رب العالمين واياك ان شاء الله هتقراي معانا من ممكن سوره أقول عم نصيحة ها ممكن أقول طب نصيحة نسمع نصيحه الاول
إن الله لا ينظر إلا س- إلى صوركم ولا إلى أموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم و- وأعمالكم تمام ربنا يبارك فيك ويحفظك قلوبكم واعمالكم لان كله بيقول لك احنا ربنا رب قلوب بس لا واعمال ربنا ربنا يحفظك يا دعاء طب هتقراي معانا من سوره عم بتروح فين يا دعاء يا دعاء حاضر ها حاضر طب يلا اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
بارك الله فيك يا دعاء شيخ علي تعرف تقرأ ال- سو- سورة النبأ زي دعاء بتقرأها كده لا ما أعرفش.
بارك الله فيك يا عم. ربنا يحفظك يا دعاء ويبارك في في والديك آه، معانا ال- الأستاذ كريم مرة ثانية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا كريم الحمد لله لو سمحت أكمل قصيدة يا شيخ كمل انت قلت القصيدة أصلا هكمل إيه بس لا.
قول أقول لا.
لك قصيدة حاضر قل القصيدة اتفضل
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أهدى إلينا الخير وعلم صلى الله عليه وسلم بالحق وبالصدق تكلم صلى الله عليه وسلم النور يداعب يداعب وج- وجهته صلى الله عليه وسلم والبسمة تعلو جبهته صلى الله عليه وسلم ما قال لسائله أف صلى الله عليه وسلم فالجود بساحته يسكن صلى الله عليه وسلم صلى الله على المختار صلى الله عليه وسلم بزيارته سعد الغار صلى الله عليه وسلم وبفضله شهد الكفار صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا شيخ كريم طبعا القصيدة باين انها طويلة لكن يعني مستمتعين بيك وبأدائك المتميز لكن معانا اتصالات يعني ما ينفعش ان احنا نعطل آه، مشاهدينا الكرام على الهاتف كثيرا بارك الله فيك يا كريم معانا الاستاذه شيماء من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، ممكن بعد إذن حضرتك بس يا شيخ أشرف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بعد إذن حضرتك بس أطمن حضرتك طلب؟
اتفضلي يا استاذه شيماء آه كان القواعد الرسم العثماني حضرتك بس كانت بتقل بسرعة وأنا كنت عايزاها تقل بالراحة لأن أنا في حاجات أس- سقطت في الفهم.
قواعد الرسم العثماني أه حضرتك بس في الحلقة ال- الجاية يعني في أحكام التجويد حضرتك بقولها بس بالراحة يعني اختصار بس بالراحة.
اه احنا احنا بس استعجلنا على اساس ان احنا كان في خمس حلقات في الكلام على آه، الرسم القرآني فاستعجلنا مش استعجلنا هو احنا لان احنا جاي لنا اصلا قواعد الرسم العثماني او الرسم القرآني داخله معانا في منهج التجويد بالتفصيل فاحنا كل الحكايه اللي احنا مرينا عليها بسرعه من باب التعريف لكن تأصيل ل- ل- لهذا الباب لينا فيه كلام كتير قوي قوي هنقف عند كل قاعده من القواعد الست ان شاء الله باذن الله تعالى بإذن الله.
ان شاء الله أقرأ من أول وأنذر.
اتفضلي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم استاذه استاذه شيماء استاذنك بس علي الصوت شويه
أ- طب أقرأ من أول أنذر ان شاء الله اتفضلي
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك وما من حسابك عليهم من شيء فتط فتطرد عشان حضرتك قلقانه بس من الكلمه فلازم تخش عليها ب... ب- وتقعي في خطا فتط- فتطردهم فتطردهم كويس قوي وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين بارك الله فيكي يا استاذه شيماء معانا الاستاذه هبه من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أكرم الأول يا شيخ من اول الورد ان شاء الله استاذه هبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وابصاركم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله من إله غير الله لا يأتيكم غير الله من إله غير الله يأتيكم به ياتيكم يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون يصدفون.
يصدفون يصدفون يصدفون بارك الله فيكي يا استاذه أستاذة آلاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن طب خدي بالك بس بصي آلاء ما قولش ومنذرين ومنذرين حاضر. ومنذرين كويس ها.
فمن آم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم يمسهم يعني كده فيها شبهة الفتح يمسهم على طول ها.
يمسهم العذاب مم.
بما كانوا يفسقون بارك الله فيكي بارك الله فيكي يا آلاء مستواك كويس معنا الأستاذ محمد من القليوبية السلام عليكم السلام عليكم
الو السلام عليكم الو يا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه نقول السلام عليكم ما قلتش الو سيد زهور آه، انا اسمي محمد احمد ماشي شيخ محمد آه، اطلع بيك عايز عايز اقرا من سوره الصله من سوره فصلت ليه آه، انا بس آه، انا بحبها طيب اتفضل حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا عليهم لا خد بالك انت ألا تاخد قراءه ثانيه تخافوا.
تتنزل عليهم مش عليكم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بارك الله فيك يا شيخ محمد بارك الله فيك بس مش عايزك تقرا كده وانت قلقان تدعون عارف تحس كده ان في قوه كده لا اقرا بالراحه خالص عشان تقدر تقرا كم كبير من القران يا شيخ محمد استاذه دعاء من القاهره السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا دعاء ها تقرأي معانا الورد ولا الحمد من لله.
صوت عام
من عم طيب اتفضلي التين اتفضلي
أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ال- بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور وهذا البلد سينين.
الأمين لقد خلقنا الإنسان في نعم وطور سين مش وتوري وتوري دي ما تنفعش وطور سينين ها لقد
وطور سينين ل- لقد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين, بالدين.
أليس الله بأحكم أليس الله الح- بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك ممكن أقول مسؤولون.
حديث اه اتفضلي اتفضلي يا دعاء
ممكن
قولي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ال... الكلمة الطيبة صدقة بارك الله فيك الكلمة الطيبة صدقة آه معنا اتصال ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة أم الله أحمد.
وبركاته ازيك يا حاجة ام احمد ازيك يا شيخ أشرف الله يحفظك ازاي صحتك في نعم والله الحمد لله الحمد لله أقرأ من الآية كام إن شاء الله هتقرأي معانا في الورد بإذن الله إن شاء الله آه، ابدأي بقى من آه، قل لا أقول لكم
حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب طب لا، ولا بقى- بصي حاجة يا أم أعلم- أحمد.
نعم أما لازم نقف على أي باء ساكنة في القرآن يعني نقف عليها بالسكون حاضر الغيب حاضر نقف قالها بس حاضر ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون بارك الله فيك يا أم أحمد بارك الله فيك معنا الجميلة بسملة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يا عصر ازيك يا شيخة بسمة
بحبك في الله وانا كمان ان شاء الله
حابة تخش الجنة يا رب ها قدرت أم خالد
ها
قدرت أم خالد نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها أبا يشفيها يا رب اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما سلمنا على تيتا أم خالد ان شاء الله
وممكن أقرأ القرآن والحديث طب اتفضلي يا بسمة اسمع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح حمد ربك واستغفر أنا الله انه كان توابا أنه كان توابا جميل ها بسملة انقطع الاتصال طب تعود الاتصال بينا بسملة معانا الأستاذ أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أستاذ أحمد ازيك يا عم الشيخ الله يحفظك يا أخي إن شاء الله اقرا ان شاء الله من اول وانذر وانذر به آه ابدأ بقى من أول الوجه إن شاء الله فقطع أو أنذر وأنذر به ماشي إن شاء الله اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين بارك الله فيك آه، شيخ احمد يا ريت تسيب رقم تليفونك في الكنترول ان شاء الله لو تحب تبقى تشارك معانا في البرنامج باذن الله تعالى ان شاء الله معانا الاستاذه منى من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، منى منى سالم ازيك يا استاذه منى عن آه، كويسة
آه، هتقراي معانا من الورد ولا تقراي معانا من سوره عم لا آه، سورة الصفات برضو طيب اتفضلي ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفات فالزاجرات طب ناخد بالنا بس من حاجه إيه خدي بالك من حاجه بس ماشي والصفات اسمعيني طيب صفات.
طب اسمعيني بس صلي على النبي ومس- بصي أيوة.
بصي بصي بصي يا منى إيه وطي التلفزيون على الاخر واسمعيني من التليفون الاول بصي لما تلاقي عندك عندك ألف عليه علامة المد ها ماشي وما جاش بعديه همزة هتمدي شوية زيادة ماشي.
هتقولي ايه والصافات صفا ها اتفقنا والصفات صفا مم.
فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن مش إلهكم إن مفيش ألف إن إلهكم إن إلهكم لواحد أنا عايزك بس أنت عندك كام سنة يا منى؟
تسع سنين طيب أنت حافظة قد إيه من القرآن؟
من القرآن
أنت بتقريهم؟
ثلاث أجزاء كام؟
ثلاث أجزاء ثلاث ثلاث أجزاء مم.
فيهم الصفات؟
اه فيهم الصفات اه طيب انا عايزك بس تشوفي معلمة قرآن كده تكون متقنة وتقرأي معاها القرآن معايا اه لان القرآن لا يؤخذ الا بالمشافهة بالفم لازم يسمعك حد بيقرأ القرآن صح ومتعلم لأحكام التجويد ويقرأك القرآن بشكل صحيح خلاص اه يبقى انت محتاجة تعملي ايه نعم معلمة قرآن اه معلمة معلمة قرآن ها؟
تحفظني حلو جدا ايوه ان شاء الله خلاص اتفقنا اه آه، آه، لان احنا ما ينفعش نقرأ القرآن كده ماشي اتفقنا ماشي طيب
جزاك الله خير خيرا جزاك ان شاء الله يا منى ربنا يحفظك معنا اتصال استاذ محمد ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا ام محمد آه، السلام عليكم ممكن أقرأ يا شيخ اتفضلي اتفضلي حضرتك إن شاء الله جزء عام اتفضلي ان شاء الله بص آه، بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الليلة الليل الليلة مش الليلي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا تمام وجعلنا النهار معاشا تمام وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا ش... سبعا شدادا طب قوليها معايا كده سبعا شدادا
سبعا شدادا ممتاز وجعلنا سراجا وهاجا ها.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج لنخرج لنخرج بها حبا به.
ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا بارك الله فيك يا أم محمد واحنا إن شاء الله هك- هنكمل باقي سورة عم دلوقتي إن شاء الله وبعد كده هنبتدي ناخد بقى كل حلقة عشان نخلص الصورة كاملة نخلصها بقى تعليق زي ما احنا شايفين في التعليق ده هناخد آية أو آيتين بس نعلق على خطأ فيهم ناخد بالنا منه مهم قوي إن احنا نعرف الخطأ حتى لا نقع إيه فيه هنبدأ بقى من أول آية 31 من سورة النبأ افتحوا المصاحف افتح شيخنا المصحف وركزوا معانا إن شاء الله هنبدأ من أول إن للمتقين مفازا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كده بفضل الله تعالى صحينا الصورة كاملة وابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله هناخد الايه ايتين ونعلق على الاخطاء لان في اخطاء كتيره بنقع فيها في سوره النبأ ودي معانا في الصلاه كتير قوي وفي دقيقه شيخ عادل قول لي الاخطاء اللي سمعتها غير اللي انا قلتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بالنسبة من أول البسملة آه، بعض ال- الإخوة آه، عشان حركة ال- الكسر في الرحمن الرحيم بيركك الراء في, الر... في الرحمن الرحمن يعني بيقول مثلا إيه الرحمن الراء الرحمن دي الراء نعم والراء هنا مفخمه اصلا لانها ايه مشدده بالفتح زي كلمة برضو من ربهم نعم يقولوا من ربهم نعم.
هي هنا ال- الراء مفخمة نعم.
لأن هي إيه مالهاش دعوة بالكسر اللي اللي قبلها يعني قصدك لأن هي تقول لها حركة الفتح الراء المشدده لها حركه الفتح فتفخم الر- يفخم الراءان الساكنه والمتحركه في أيوة.
المشدد أيوة.
مالهاش علاقه بحركه ما قبلها ايوه احسنت اه يعني ابن جزر بيقول وركك الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت.
حيث سكنت مالها ان لم تكن من قبل حرف السهله آه، او كانت الكسره ليست اصلا هنا الراء مش لا هي آه، قبل حرف السعلة ولا راء آه، ساكنة أحسنت برضو بعض التعليقات في في بعض المكاتب للأولاد الصغار يقول بسم الله الرحمن الرحيم ايوه اللي هي اضافه الف بعد الراء إضافة ألف بعد الراء.
الرحيم طبعا آه.
تقصد مكاتب مكاتب التحفيظ مكاتب التحفيظ نعم.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم على أيوة طول صح.
بدون ألف بعد ال يبقى ما نقولش الرحيم وقول الر- الرحيم الرحيم على طول احسنت آه. برضو الحرف عندنا المشدد آه بيضيع مننا كتير جدا زي كلمة مثلا ايه متكئين نعم أو, أو مثلا إن للمتقين آه وبرضو عندنا في المد طب الطبيعي خد بالك بقى نقول خطا بس كده ان المتقين في ناس بتقول المتقين لا المتقين ايوه احسنت يبقى لابد ان انا ايه ابين القاف تمام آه، برضو عندنا في المد الطبيعي في بعض ال- الناس ما بيدوش حقه وخاصة في ال- المد ال- العوض نعم.
يعني مثلا نقول ايه حدائق وأعناب ده هنا ما بالألف.
في ما فيش ألف هو عمل حركة نبين للإيه؟
بس بس انا آه.
انا هترجم بس على كلامك انت ان شاء الله ماشي. يعني آه، انت دلوقتي بتتكلم على اخطاء لكن هترجم ماشي.
مد العوض يعني العوض عن التنوين يعني لما اقول سماء بيجي الف بعديها لو وقفت عليها اقول ايه سماء تمام فده اسمه الف الايه العوض يبقى يسمى مد العوض عن التنوين تمام انا بترجم بس عشان المشاهدين الكرام اللي مش واخد باله من الحكم آه.
يبقى ما اقولش ايه اللي انت بتتكلم عليها آه، ما قلتش الموضع- وأعناب اه خد بق- خد بق- ناخد بالنا من حاجه من هنا مهمه جدا انا ممكن احذف الالف بالكليه اقول ايه زي ما حضرتك بتقول كده عند الوصل اعناب عند الوقف كمان عند الوصل عند الوقف آه. عند الوقف لان الالف هنا العوض آه آه. اعناب ماشي ده كده انا اسقطت الالف عندنا خطا تاني احنا حذرنا منه احد المتصلين النهارده اللي هو ابدال حرف المد بهمزه اعناب مم.
وده خطا منتشر جدا او اللي بيزود المد بقى يقول لك ايه اعناب ما تعرفش راح فين نقول له تعالى هنا ما ينفع كده نقولها ازاي اعنابا بس حلو قوي كده تمام ايه تاني الاخطاء يا شيخ برضو عندنا آه، لما يجي هاء آه، متحركة وراها هاء متحركة عند الوصل آه، في هاء منها بتضيع نعم يعني مثلا في ال- الوجه اللي احنا كنا بنقراه في سوره الانعام في الانعام نقول ايه وجهه ولا تمام في بعض ال- الاخوه بيقراوا وجهه.
وجهه, وجهه ولا لا او او تلهيهم اه تلهيهم.
تلهيهم اه تلهيهم.
لا وجهه إن عندنا اثنين هاء لابد من بيان الهاءات آه.
وبالذات ان الهاء اصلا تقبل الخفاء يعني الله يبارك فيك يعني قيل ان الهاء من صفاتها ايه الخفاء والخفاء صفة تعرف للجسنب احذروا من إخفاء أو خفاء الهاء و- وطبعا عندنا مواضع كتيرة في القرآن لو اخ- الهاء اختفت يتغير المعنى زي ايه يا مولانا الهاء المتطرفة بلاش متطرفة دي احنا قلنا بلاش نقول متطرفة خالص الهاء الموقوف عليها في آخر الكلم زي ايه عليه مم.
عليه هو تمام الإشارة عليه هو لو أنا الهاء وقعت منها تبقى ايه علي علي أنا ولا أقول فليصم والها ما طلعتش فليصم فليصم والها ما طلعتش يبقى ايه فليصم فليسكت يبقى الصيام سكوت فمهم قوي ال- ال- ال- الهاءات وبين الهاءات طيب يعني حسدنا بيك يا شهاده ربنا يخليك.
ربنا يحفظك ويبارك هي فيك اخر حاجه بالنسبه برضو لما اجي اقف على كلمه مثلا زي كلمه من ربه في الكسر بتاع الباء بيضيع خالص بعض الناس يقول ايه من ربه بالرب باء، ضاعت باء.
ما بين الفتح وما بين الكسر ده في اللي بيقول كده من ربي من ربي لا من ربي وربه اه به به دي ربنا يبارك فيك حتى في ال- في الريف عندنا في مصر يقول انت يا بيه صح؟ ما قولش انت يا بيه يعني ده ده احنا بنقرا القران كده يعني آه حتى بنتخلى عن ال- كلامنا العادي الطبيعي. آه في نهايه الحلقه بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ عادل محمد السعيد ربنا يبارك فيك يا شيخ شرفتنا يا شيخ عادل ونسعد بيك في مرات اخرى ان شاء الله ما تكونش يخليك.
قلقان زي ما انت كنت قلقان النهارده كده ان شاء الله يبقى يعني فايق معانا عنده دور اكثر بس يعني.
لكن انت طيب ربنا يحفظك ويبارك ربنا فيك يخليك.
قراءتك طيبه ربنا يخليك.
آه كما أشكر باسمكم جميع القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا بني فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي وعلى رأسهم مخرجنا الجميل الأستاذ طارق حسن وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين لاستكمال سورة الأنعام انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا بيان لنقمة الله سبحانه وتعالى من أهل الكفر والإجرام وهذه سنة مضطردة فيهم أن الله عز وجل ينتقم منهم إن عاجلا وإن آجلا ثم يذكرنا ربنا سبحانه بأن هذه نعمة ألا وهي الانتقام من أهل الظلم ومحو أهل الظلم قال تعالى والحمد لله رب العالمين وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مروا عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام العبد المؤمن يستريح من الدنيا والعبد الكافر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففي إيلاج الظالمين نعمة من الله سبحانه وتعالى وذلك حتى يصفو لأهل الإيمان دينهم وحتى يصفو لأهل الإيمان عملهم في طاعة الله سبحانه فقوله تعالى والحمد لله رب العالمين أي اشكروا الله على النعمة التي أنعم بها عليكم من قطع دابر الذين ظلموا فقولوا الحمد لله رب العالمين ثم يقول تعالى مذكرا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم قل يا رسول الله لهؤلاء المعرضين عن طاعة الله لهؤلاء المكذبين بآيات الله قل لهم يا هؤلاء أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كثيرا ما نذكر في الكتاب العزيز بمثل هذا قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها لأهل العلم فيه قولان أحدهما أننا نمحو معالم الوجه فلا يصبح فيه أنف ولا عين ولا حاجب ولا فم بل يصبح الوجه كالقفا فهذا الوجه الأول والوجه الثاني أننا نجعل العين في القفا والأنف في القفا فيكون صدر الرجل في اتجاه وعينه في اتجاه آخر فالله سبحانه وتعالى قادر على كل ذلك ولقد مسخ الله عز وجل أقواما فجعلهم قردة وخنازير فنحذر بمثل هذا ويحذر المعرضون عن طاعة الله عز وجل بمثل هذا وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار عياذا بالله من ذلك قال تعالى قل أي قل يا رسول الله قل أيها المسلم قل لهؤلاء المعرضين عن طاعة الله أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم أي فلم يعد الخير يصل إليها من إله غير الله يأتيكم به من إله غير الله يأتيكم بالشيء الذي أخذ منكم من إله غير الله يأتيكم بالسمع الذي سلب منكم إن سلبكم الله إياه من إله غير الله يأتيكم بالبصر إن أذهب الله أبصاركم من إله غير الله يأتيكم بالهداية إذا ختم الله على قلوبهم انظر كيف نصرف الآيات ننوع لهم الآيات ثم هم يصدفون نعم ينوع الله عز وجل الآيات فأحيانا يذكر العباد بنعمه عليهم في أسماعهم وفي أبصارهم وفي قلوبهم أحيانا يلفت أنظارهم إلى آياته في الكون إلى الشمس إلى القمر إلى النجوم المسخرات إلى الرياح إلى السحب أحيانا يلفت نظرهم إلى عموم النعم وعموم الآلاء التي أنعم بها عليهم أحيانا يلفت نظرهم إلى النباتات التي تخرج من الأرض أحيانا يلفت نظرهم إلى خلقهم فقد خلقوا من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة وهكذا تتنوع الآيات لتذكير الناس بوحدانية الله وبقدرة الله ولكن هذا التنوع وهذا التصريف للآيات لا ينتفع به أهل الفسق لا ينتفع به أهل الإجرام قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون أي يعرضون عن طاعة الله ثم يقول تعالى محذرا لهؤلاء المعرضين عن طاعته قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة أو جهرة وأنتم ترونه مقبلا عليكم فعذاب الله عياذا بالله من العذاب على ضربين أحدهما عذاب يأتي بغتة وآخر عذاب يأتيك وأنت تنتظر وقوعه كالمحكوم عليهم بالإعدام ينتظرون متى ينفذ فيهم هذا الحكم كالمرضى الذين يتوقعون أن يموتوا اليوم أو غدا إلى غير ذلك من صور العذاب التي تأتي والشخص ينظر إليها كما قال تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة أو جهرة وأنتم تنظرون إليه وتتوقعونه هل يهلك إلا القوم الظالمون فهذا الغالب أن القوم الظالمين هم الذين يهلكهم الله عز وجل في الدنيا كما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وكما قال فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا الآيات ولكن أحيانا يبتلى بعض أهل الإيمان مع أهل الكفر ولكن أهل الإيمان يبعثون على نيتهم كما في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم قالوا يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هذا شأن الرسل أمرهم دائر بين تبشير من آمن وأصلح وتحذير من خالف وعاند ولذلك على الدعاة إلى الله وكما أنهم يخوفون الناس بالنار وبظلمات القبر عليهم أيضا أن يبشروا الناس بفسيح الجنان إنهم أطاعوا بأن القبر روضة من رياض الجنة إنهم أطاعوا فينبغي أن نمزج بين البشارة والإنذار رسلا مبشرين ومنذرين وهنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح أي أتبع التصديق القلبي بعمل صالح فلا خوف عليهم مما هو آت لا خوف عليهم في القبر ولا خوف عليهم يوم البعث ولا خوف عليهم عند المرور إلى الصراط ولا خوف عليهم في عموم المواطن التي يخاف فيها الخائفون ولا هم يحزنون على ما فاتهم وما خلفوه وراءهم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أي يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون أي بفسقهم ومخالفتهم وخروجهم عن طاعة الله وطاعة رسله قل يا رسول الله لهؤلاء الذين يطلبون منك مالا ويطلبون منك أن يتحول الصفا ذهبا لهم قل لهؤلاء قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فالغيب يعلمه الله ولا أقول, إن ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ما أتبع إلا الوحي إن قل هل يستوي الأعمى والبصير لا يستوي أبدا المؤمن مع الكافر أبدا ولا المهتدي الطائع مع الفاجر العاصي قل هل يستوي الأعمى والبصير فهذه الآية كغيرها أفنجعل المسلمين كالمجرمين كغيرها أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فلا يستوي أبدا الطائع مع العاصي ولا من أفنى عمره في طاعة الله مع من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي والجرائم والكفر والعياذ بالله قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أنذر بالقرآن فلذا على الدعاة إلى الله أن يوقروا هذا القرآن ويعظموا الإنذار به ويكثروا من التنذير به قال من الإنذار به قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عليهم أن يغلبوا ذلك ولا يتجهوا إلى الحواديت والخرافات إنما يذكر الناس بكتاب ربهم ويغلبون ذلك وكذا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا واختص الإنذار بالمؤمنين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لكونهم هم المنتفعون بهذا الإنذار أما غيرهم فرفض هذا الإنذار وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا أن يجمعوا يوم القيامة إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي يتولاهم ولا شفيع يشفع لهم إلا بإذن الله لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين نزلت في سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وغيرهما وغيرهم قال المشركون للرسول اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا كيف نجلس هكذا قالوا كيف نجلس مع هؤلاء الضعفاء الفقراء فحدثت رسول الله نفسه بما حدثته فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة في الصباح وبالعشي في المساء يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم أو هنا ما عليك من حسابهم من شيء لهم أعمالهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم إذا طردتهم فستكون من الظالمين هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة